خير من ركب المطايا وأندى أندى, أندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم أعظم, أعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وما زلنا في إطلالات شيخنا أبي إسحاق الحويني حول حديث أم زرع وكنا نتحدث في اللقاء السابق عن المزحة وعن مزح أهل العلم وتلاميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن توقفنا عند بعض الحكايات اللي يعني كان الطالب يعني يمزح أحياناً ليخرج من شيخه أو يغضبه أحيانا ليخرج منه ما يريد أن يثبت به صون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم شيخنا الكريم وعليكم السلام فضلت الشيخ يمكن كنا بنتكلم مرة اللي فاتت في شدة الأعمش أحيانا وتكلمنا في واقعة يحيى بن معين لما رفس بالقدم واعتبر أن هذه الرفسة أحب إليه من سفره ورحلته الطويلة أنه كان حريص جدا على صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمكن كان في حكاية عن ابن حبان حضرتك الوقت ما أسعفناش عشان نقولها فياريت نذكرها للناس يعني اي نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين آه برضو أنا كنت عايز قبل ما أدخل في قصة ابن حبان آه عايز أقول آه أن أحيانا وهو الصبر على جفاء الأستاذ وعدم التخلي عن مجلسه وطلب علمه حتى لو اشتد حتى لو اشتد على الطالب نعم لأي سبب من الأسباب يعني كما حدث للحارث ابن مسكين أحد شيوخ النسائي وأبي داود والجماعة دول دخل إن النسائي كان يلبس يعني حاجة كده على راسه وكان أياميها فتنة خلق القرآن كانت فاشية على أشدها آه وكان الأمير أو الخليفة بيمتحن الناس والكلام فالحارث المسكين لما شاف النسائي الإمام النسائي صاحب السنن المشهورة لبس اللبس ده فتصور أنه راجل أمن جاسوس جاي فخاف منه فطرده من المجلس وكان الحارث ابن مسكين ممن امتحن في هذه الفتنة وكان إماما ثقة والنسائي محتاج للعلم بتاعه فكان يجلس من خلف ستار حتى لا يراه الحارث ويكتب الأحاديث التي يسمعها من الحارث نعم ولذلك استخدم أسلوبا يمكن هذه الفائدة قد يغتبط بها كثير من طلبة الحديث عندما يقرأ في سنة النسائي بالذات لما يجي يقول أخبرنا الحارث بن مسكين لازم يقول بعديها قراءة عليه وأنا أسمع نعم
لازم يعني بعد الحارث على وجه الخصوص يقول أخبرنا الحارث ابن مسكين قراءة, قراءة عليه, عليه وأنا, وأنا أسمع. أسمع العلماء عللوا هذا بالحكاية دي قال لك ده هو كان يعني بيختبئ وراء ستار ويسمع المحدث يعرض على الحارث وهو يسمع يقر نعم. الذي يقرأ على قراءته لحديثه فده أيضا لم يدع يعني الإمام النسائي يترك مجلس الحارث بن مسكين حتى رغم أنه اشتد عليه رغم أنه اشتد عليه وروى عن الحارث طائفة صالحة من أحاديثه سواء في السنن الكبرى أو في السنن الصغرى أو في بعض الأجزاء الحسية زي إملاء النسائي وغيره يعني نعم
أما واقعة ابن حبان, ابن حبان فذكرها يقوت الحموي في مادة بست من معجم البلدان ويقوت له كتاب معجم بلدان في خمس مجلدات يذكر بلاد الإسلام كلها على حروف الهجاء نعم.
ويذكر من بعض من فيها من أعيان العلماء وبعض وقائع حدثت في البلد ومن الذي أنشأها وكلام من هذا القبيل يعني فمدينة بوست كانت مدينة يسكن فيها ابن حبان عشان كده ي- تقرأ في كتب ابن حبان البستي نعم وساعات واحد لما آه، ودي وقعت من الكوثري ان هو احنا عارفين ان توثيق ابن حبان لين يعني مثلا لو يقول لك وثق ابن حبان يقول لك لا يعتبر اللي بيوثق المجاهيل وبتاع فلما يحب يعمي لانه لو قال لي وثقه ابن حبان هقول له لا ما ابن ما حبان باخدش متساهل التوثيق ابن حبان نعم فيوم يقول ايه وثقه البستي ما مم.
رضاش يقول ابن حبان فيوم الطالب وهو بيقرا يقول لك البستي يا ترى مين البستي ده اكيد عالم كويس وبتاع الكلام- فياخد التوثيق بتاعه ويوقعه في المحظور يعني كانه مدلس يعني نعم فيمدد بوست دي اللي من كان منها ابن حبان في مدينة بوست يعني فيذكر أن ابن حبان كان يتبع ابن خزيمة شيخه صاحب الصحيح الإمام صحيح ابن الأئمة خزيمة نعم إمام الأئمة اسمه نعم.
لقبه كده إمام الأئمة وكان إماما في الفقه والحديث فعمال يسأله على طول على طول كده فابن حبان زهق ابن خزيمة زهق من فقال له تنحى عني يا بارد بيقول لابن حبان فابن أنا حبان بارد.
كتب له واحد ثاني انا بارد
انا بارد يا كل دير ما احنا في المزاح المهم فابن حبان كتبها فاستغربوا يعني انت بتكتب ايه كاتب راح عني يا بارد فقالوا له ما هي الفائده انك انت تكتبها يعني نعم قال لا أدع كلمة للشيخ إلا كتبتها كل حاجة يقولها وكل واقعة يقولها وكل حوار يقوله أنا هكتبه وثقه نعم وهذا مما يعني ينبغي أن يحرص عنه الطالب الذكي كل الوقائع لو هو مثلا بده يعمل ترجمة عن شيخه أو بده يعمل رحلته هو نعم آه، حياته في طلب العلم نعم ولقائه مع الشيوخ والطرائف والمناظرات ماذا قيل والحكايات له والبتاع وماذا قال يكتب كل شيء ويدوره بالتاريخ ان في اليوم كذا في المجلس قال لي الفلاني كذا عمل ان في كذا.
طالب قال كذا والشيخ رد عليه كذا فتدخلت او لم اتدخل ولكن حدث كذا وكذا ما يعرفش الفائده العظمى التي سيجنيها من وراء تدوين هذا ودي بتطلع كتب بت يعني نقدر آه، نقيم الفتره العلميه في زمن من الازمان يمكن يحتاجوا له الناس بعد 100 سنه نعم يعني الحافظ بن حجر له كتاب في غاية الجمال تقرأه بس عشان تستفيد وتضحك وتتسلى نعم بدل العمالين يجيبوا يرسلوا بين والف ليله وليله بقول لهم اقرأوا الكتاب ده ثمان مجلدات اسمه ايه يا شيخنا؟
اسمه انباء الغمر بانباء العمر انباء الغمر الغمر المغمور يعني المغمورين نعم تمام انباء الغمر بانباء العمر بأنباء العمر دي عبارة عن يوميات لابن حجر زي ما انت تجيب أجندة كده بتاعت السنة دي تمام؟
نعم.
نعم. وكل يوم تكتب الذي جرى في البلد من الوقائع الفظيعة أو الذي تاريخ.
جرى لك أو الكلام ده نعم.
وإذا كنت محتاج أنك أنت تاخد كمان ورقة تلزق ورقة وراه يبقى تابع اليوم اللي قبليه فالحافظ بن حجر دون أيامه بال- باليوم بالاسبوع بالشهر يقول لك كان في ازمه كتان والمش عارف طلعوا على الخليفه وعملوا ايه وكان في طماطم مش عارف ايه وبتاع وضربوا مش عارف مين بيها والكلام ده وفي مجلس القضاء طلع واحد وانشد شعر في القاضي الفلاني واخد بالك ولم يصرح باسمه فعرف انه يقصد فقال قاتله الله انما كذا ويبتدي يقول شعر مضاد للشعر نعم كتاب رائع جدا جدا وهتاخد منه تجارب الامم السابقة.
نعم واخد بالك فالطالب برضه يعني ابن حبان لما دون مثل هذه الاشياء نح- احنا نحن نستفيد يا من, بارد.
من تدوينه ان نعم.
احنا بنؤرخ لفتره زمنيه قد تكون مثمره جدا في حياه الطالب ويقدم نفسه الى الناس نعم.
من خلال آه، وممكن يبقى فيها دروس مشايخه كتير.
وغيره نعم.
وفيها حاجات تتصل بالعصر نفسه يعني طب يمكن حضرتك طالما ال- القصة كده ما بين التلاميذ والأساتذة أنت حضرتك التقيت بالشيخ الألباني رحمه الله آه، يعني كان معروف بشدة إن كتير ناس تقول الشيخ مم.
الألباني كان شديد جدا و ه- هل لاطفك مازحك اشتد عليك يعني حضرتك ليك مواقف معاه مثلا ممكن تكون مش معروفة للناس كنت اتأثرت بيها فرقت معاك حضرتك في حياتك وفي طلبك للعلم
طبعا في مواقف يعني انا انا قلت قبل ذلك أنا ذهبت إلى الشيخ الألباني طالبا علم الحديث فرجعت من عنده محبا للسنة وفرق هائل بين طالب الحديث اللي بيعرف يصحح ويضعف دي صنعة وذاك ممكن تلاقي مبتدعة كبار وعلى علم جم بعلوم الحديث صناعة وتخريجا و وجرح وتعديل وإلى آخره لكن هناك فرق بين محبة الحديث ومحبة السنة سنة أنا رحت فعلا نفسي أبقى محدث كبير زي الشيخ الألباني والكلام ده كانت أمنيتي وأنا يعني شاب يعني لكن رجعت من عندي محبا للسنة لما اطلعت على يعني بعض أحوال الشيخ الألباني وقال لي إخواني بعض إخواني هناك زي الشيخ مشهور مثلا آه، ربنا يحفظه أنه الشيخ الألباني لا نعلم أنه لاطف أحدا من الغرباء كما لاطفني والكلام ده في وقتي أنا ممكن يكون الشيخ الألباني لاطف غرباء كثيرين أكثر مني لكن بعد كده أو ربما ال- ال- الشيخ آه، ما- مشهور ما كنتش خايف ما وانت ما رايح شافش له؟
مثلا آه، يعني حد تلطف مع الشيخ مثل ما تلطف معي حضرتك ما كنتش خايف وانت رايح له؟ يعني ما لا كنت خايف جدا كنت خايف بالذات في اول مقابله لي معه يعني لما كان في بعض كانت كنت طبعت لي بعض كتب زي ومن اهمها اللي طلع عليه الشيخ الالباني آه، كتاب بذل الاحسان بتقريب سنن النسائي ابي عبد الرحمن آه، والصور كنت كاتبه بخط ايدي واعطيت اخ من نابلس اسمه مازن ابن نهاد كمال آه، قلت له قال لي أنا رايح عند الشيخ الالباني قلت له خذ هذا الكتاب واديهوله وليقيم عملي هل انا اواصل على هذا المنوال ولا غير اغير او كده يعني. فعرفني من هذا الكتاب ولما آه، سئل الشيخ الالباني عن شروح السنن الاربعه وتخريجها لما جاء على سنن النسائي قال انا لا اعلم شرحا للنسائي ولكن وصلني كتاب مؤخرا لفلان فلاني اللي هو يشير اليه يعني آه، فيه نفس جيد وكويس وبتاع ومازن جاب لي هذا الشريط آه، سمعته كنت يعني ساطير فرحا فالشيخ الالباني كان عرفني يعني نعم.
وحفظ حفظ آه، كنيتي فلما نزلت العمان سنة 1407 وكلمته في الهاتف فأنا عارف أن الشيخ الألباني شديد وشديد على الخصوم ولا أرى الألباني إلا من صفحات الكتب إن هو يعني كالليث في المناقشات والبتاع وما بيسيبش حد إلا لما يطحنه يعني للمبتدعة والجماعة دول فلما قلت له أنا أبو إسحاق الحويني آه، ظننت يعني ما ما ما توقعت ان يقول لي نزلت اهلا وحللت سهلا وبتاع قعدت ابربش كده ومش مصدق ان الشيخ الالباني يقول لي هذا الكلام وقلت له انا جئت من مصر عشان اقابلك والى اخره نعم
فقال موعدنا غدا برضه ما صدقتش بالسرعه دي والكلام ده فالتقيت معه في مسجد فالوجه كان ياتي من آه، من جبل آه، هملان في مركز الجنوبيه كان يذهب ياتي حوالي نصف ساعه عشان هو كان بيعتقد انه الفجر بيؤذن في عمان مبكرا عن الوقت الاصلي وكان مم.
مسجد آه، ال- ال- فالوجة.
الفالوجه كان الامام بتاعه الاخ وضاح خريم كان يؤخر الفجر فكان الشيخ الالباني ياتي من آه، يطمئن ضاحية إن الوقت فلان دخل يعني.
يصلي في هذا المسجد على اساس ان الوقت قد دخل يعني والتقيت بالشيخ الالباني بعد تاني يوم لان اول يوم نمت رحت عليه نومه طول الليل بفكر هقابله ازاي وهقول له ايه ولما اشوفه ايه اللي هيحصل لي كلام من هذا القبيل يعني فراحت علي الليله الاولى الشيخ وبعدين وعدنا في بيت الاخ سمير الزهيري ربنا يبارك فيه وقضيت معه عده ساعات ساعتين تقريبا او كده لكن بعدها دي كان عباره عن نقاش علمي بعدها بدات اعاين ال- اللطائف بقى مع الشيخ الالباني معي انا وربما يعني يكون في متسع من الوقت اني اذكر بعضها يعني.
هناخد فاصل باذن الله سبحانه وتعالى ونرجع ن- يعني نتكلم عن لطائف الشيخين الجليلين الشيخ الالباني رحمه الله والشيخ ابي اسحاق حفظه الله فاصل ونواصل باذن الله خليكم معنا رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل السلام عليكم فليس ورحمة الله رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق شيخنا يعني مر اليوم الأول دون أن تلتقي آه، آه، الشيخ الألباني لتعبك التقيت مرة تانية وبدأت تعاين حياة هذا الرجل الفاضل الكريم رحمه الله إيه اللي, اللي حسيته حضرتك من خلال معاينتك لحياة الشيخ الألباني جعلك تعود محبا للسنة لا طالبا للحديث
آه الأول قبل ما أدخل في البتاع ده أنا معترض جدا يعني على آه، قولك في آه، منذ قليل الشيخين الجليلين يعني الشيخ الألباني بس اللي يقال على أنه الشيخ الجليل بارك يعني لحضرتك.
ربنا يرحمه آمين يا رب إنما أنا شادي يعني واحد أحد ال- ربنا يرضى عنك أحد التلامذة يعني. آه لا أنا صدمت في اليوم الثاني أول مرة قبل الشيخ الألباني صدمني وشفت شخصيته في الكتب اللي هي الشدة إن هو بعد ما صلينا الفجر أنا سلمت عليه الحقيقة هو بدأ معي بالعناق يعني طبعا دي حاجة ما كنتش متوقعها أبدا أنا بسلم عليه وأنا كاشش في نفسي كده لقيته عانقني فاستبشرت خيرا وبعدين جيت قلت له انا جاي من مصر مخصوص وانا طالب علم فقير واجتهدت في ان انا احصل تذكره ال- العباره والاتوبيس والكلام ده عشان اجي لك وقعدت ايه انا عايز ابكيه يعني على حالي عشان يعني قلبه يرق لك.
يشفق علي يعني نعم.
يرق لي فانا جاي عشان تعطيني بعض الوقت وبعدين دخلت بغشم بقى قلت له انا جاي لي جايب لك 200 حديث في العلل يعني حتى طب بلاش اقول 200 يعني ما هو يعني لازم ادخل الدغري كده وال 200 طب ما خليها حديث ورا حديث يعني فكان الشيخ 200 ايه واللي جايب 200 حديث ده انا هقعد له بقى واسيب شغله واسيب حياتي عشان يعني اجاوب عليه فابى قال ليس عندي وقت قلت له طب ده انا اتبهدلت في الطريق وطلعت تصريح الاعمال باعجوبه وقعدت مش عارف ايه والشيخ يقول ليس عندي وقت طب اديني ساعه في اليوم ليس عندي وقت طب اديني خمس دقائق فقط ليس عندي وقت وليت عنده صرامه والكلام ده فالحقيقه آه، دمعه طفرت في عيني رحلتي راحت مش عارف أقعد معاه حتى خمس دقائق فلوس العبارة و- هو طب ف قلت له يا شيخنا والله انا يعني ما خرجت فعلا آه وانا صادق في هذا الا لالقاك ليس لي اي مأرب لا جاي اشتغل ولا ولا الى اخره ولكن انا اسال الله ان يفتح قلبك لي وان كنت صادقا سيفتح الله قلبك لي ان شاء الله وان كنت غير ذلك فيكفيني ان ارجع بخفي حنين كده قلتها له كده والحقيقه يعني إيه، انصرفت ركب السياره التويوتا بتاعته وانصرف تاني يوم اللي شفته الشيخ الألباني كراجل آه، من ألبانيا وشه أح أبيض مشرب بحمرة وعينيه زرقاوتان جدا يعني مم.
ك- ويبص كده كالصقر لكنه جميل للسحنة يعني وكانت لحيته خفيفة وكان إذا غضب يبان على وشه على طول الغضب الشديد وكان إذا يعني سر كان برضه يبان على وشه أنا الحقيقة لما قابلته في اليوم التاني لقيته مسرور ضحك كده واحنا خارجين من المسجد وقال لعل الله استجاب دعائك ففرحت جدا ما كنتش عارف اعمل ايه يعني من من شده فرح فركبني جنبه في السياره وقال لي احنا ايه هنمشي شويه على الطريق عشان ما يبقاش في حد ينازعك يعني الوقت والكلام دوت فاخدت معاه ساعه في الاول وبعدين ساعتين الى ان وصل اخر المطاف الى ثلاث ساعات يدس معي في السياره وانا اسال هو يجاوب ما كان معاه آه، تسجيل آه، كده لكن على ذكر حكاية ابن حبان اللي هي تنحى عني يا باردي كان لها وقع طريف الحقيقة مع الشيخ الألباني وهو أنه في يوم من الأيام الشيخ ما جاش فزعلت جدا أنه هيفوت عليا يوم وأيامي معدودة في عمان و آه، عايز أستفيد فكان معي الأخ أبو حمزة القيسي أحد إخواننا في عمان ربنا يحفظه ويبارك فيه آه، صاحبني بسيارته اللادة سكر زيادة زي ما هو كان يسميها هو كان يقول كده لما يقعد على الكرسي بتاعه ويشغل العربية يقول لا ده سكر زيادة فأنا واخدها منه يعني فكان ماشي معايا بالسيارة على طول ونلف المشاوير وكده فقلت له والله الشيخ الألباني يعني ما جاش النهاردة وأنا صعبان عليه قوي انه يمر اليوم ده بيوم يعدي عليا والكلام ده فايه رايك قال لي نروح له فاستشرت اخواني الاخرين يعني قالوا لي اوعى تروح الشيخ الالباني لا يذهب احد اليه في بيته الا بموعد سابق فعيب انه تقول له انا فلان يقول لك ارجع قلت له الشيخ بيقول لي ارجع كده على طول كده قال لي ابوه اللي يرجع لاي حد ما هو لو ساب بابه مفتوح يبقى عمره ما هيشتغل وعنده الشيخ الالباني من الجرأه انه يقول لاي حد ارجع وهي من السنه نعم واخد بالك خوفوني وقالوا لي انت اصبح لك مكان عند الشيخ وبقى بيحبك والكلام ده فمفيش داعي انك تعكرها عشان يوم لكن ابو حمزه قعد يعني ايه يعني آه، ينفخ فيا والكلام ده ولازم نروح وهنستفيد وبتاع الكلام ده لحد ما صادف هذا هوايا رحنا قلت له على اي حال انا اذكر قصه لابن حبان ان آه، ابن خزيمه قال له يا بارد فانا لو الشيخ الالباني قال لي ارجع يا بارد فانا هعتبر هذا من فوائد هذا اليوم واخد بالك نعم قلت له لو قال ارجع يا بارد هقول ان انا استفدت النهارده ان الالباني ارجع يا بارد والله قالت لابن هكتبها حبان يعني قلت له هكتبها زي ما ابن حبان ما كتبها عن ابن خزيمه انا هكتبها النهارده سبحان الله لما رحنا هناك وردت علينا ام الفضل آه زوجة الشيخ آه قلت لها انا ابو اسحاق الحويني وقلت لي لقاء مع الشيخ النهارده في الفجر ولكن الشيخ ما جاش فهل ممكن يعني تستاذني آه للش- لي على الشيخ فوجئت انه قال لها افتحي باب الحديقه دخلت الفيلا بتاعته في باب الحديقه عدينا ابن حبان عدينا من ابن حبان يعني عدي من قصة ابن حبان وهذا اليوم جلست مع الشيخ أكثر من ثلاث ساعات وقص علي فيها قصص غريبة وشفت بقى عرفت معنى الاتباع من الجلسة دي الله أكبر.
كنت آه الاتباع وبتاع والكلام ده بس ما عرفتش ايه معنى الاتباع الا من الجلسه دي لان هو كان آه، حطينا كان في ترابيزه آه، من الجريد النخل محطوطه وكراسي وحاجات دي كده فدخل يجيب لنا الفطار فكل ما يدخل يجيب طبق اجري عليه عشان ياخد منه طبق عشان عيب الشيخ هيجيب لنا الفطار يعني والكلام ده فيقول لي اجلس وقال له يا شيخنا ما يصحش يا شيخنا يقول لي اجلس اجلس اجلس كده يعني آه، برضه يجيب الطبق الثاني آه، بس مش زي الاعمش بقى آه، كل ما يجيب ناكلوه يعني ما نقدرش نعمل حاجة زي كده المهم اجري على الطبق يقول لي اجلس ولكن عنده حده شويه نعم في المره الثالثه قال لي اجلس انا اترعبت ليه نقلها ب- بحده شويه بحده شديدة.
زياده آه.
تمام فجلست منكمش على بعض كده يعني ده انا جاي عشان كده اتعكرت الجلسه هنفطر ونمشي فالمهم لما جاب الفطار وقعدنا لقيته ايه بيلاطفني وقال لي الامتثال هو الادب لما اقول لك اقعد تقعد تقعد آه.
ليس الادب ما تظنه انت ادبا ان انت شايف انك تقوم تاخد من الطبق مش هو ده الادب نعم.
انما الادب اذا قلت تمتثل لك أمري.
اجلس ان تجلس نعم تمام وقال لي الامتثال هو الاتباع عرفت معنى الاتباع من ال- الكلمة دي اللي قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه وقص علي الحقيقة يعني قصص كثير آه، ربما ما يكونش هذا وقته يعني لكن الشاهد انه انه مازحني عده مرات وكان مزاحه فيه لطف يعني يفرق يا شيخنا مسألة إن الإنسان يعني مشهور بالحدة فلما بيمازح بتبقى لحظة يعني انا طبعا حدته نعم بتبقى لذيذه بالظبط آه، كده.
لا، مزاحه بيبقى بيبقى لذيذ لذيذ يعني قصده بيبقى الواحد لذيذ، بينتقل آه.
من الحدة إلى بالضبط المزاح كده يبقى آه، نعم المداح بيبقى ليها لذيذ طعم يعني.
يعني اي نعم بالضبط كده آه مره قال لي واحنا بنتكلم على الأح- الاحاديث الموضوعه والكلام ده قال لي او واحد يطلع على المنبر مثلا يقول من اكل اليخنه دخل الجنه اليخني اللي هو البصل اللي نعم.
بيتعمل للطبخ ده نعم باليخنه دخل الجنه فضحكت قال لي ما تعرف هذه القصه قلت له لا قال لي خذها عني عاليه يعني انا اللي احدثك بها يعني.
نعم ان في بعض الناس اللي هم بيعملوا يخنه وبيعوها والكلام ده كسدت اليه البضاعه دي فذهب الى امام المسجد وقال له والله انا صاحب عيال وبتاع و- وما عادش حد بيشتري الكلام ده قال له ما عليك املى الطشت يخنه وتعالى على باب الجامع يوم الجمعه بقول له آه، وقعد يوعظ الناس ومش عارف اتقوا الله واروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل اليخنه دخل الجنه بقول لك طلعوا من المسجد لحسوا الطشت الشيخ الألباني ضحك في هذه بعض إخواني من المشايخ الفضلاء في مصر يعني لما وصلته مجموعة من الأشرطة وشاف ضحك الشيخ الألباني أرسل إلي يقول من فضلك احذف ضحك الشيخ الألباني من الأشرطة لأن احنا ما تعودناش نسمع الألباني ضاحكا تمام هو احنا بنسمعه مناظر ونظر التكفير والهجرة وحزب التحرير والكلام ده وكانوا عيدناه يشتدوا عليه.
شديدا بالظبط كده نعم.
شديدا فالضحك اللي موجود في الاشرطه والكلام دوت نرجو ان انت تحذفه طبعا دي كانت وجهه نظره برضه متمشيه مع ان الشده لابد انها تكون آه، حليفه الشيخ دايما عشان الحشمه بتاعته والوقار بتاعه وان كنت انا ارى ان ضحك الشيخ الالباني كان كسرا لما ينسب اليه من الشده وكانت اول اشرطه باعتراف اخواني هناك الشيخ الالباني يضحك فيها نعم كان ال 36 شريط اللي انا عملتهم مع الشيخ الالباني رحمه الله عليه طب حضرتك يعني ه- هل في مواقف أخرى غير مثلا الامتثال والأدب أثرت فيك وعرفت حضرتك حقيقة الاتباع آه، يعني عاينتها في البيت شفت الشيخ في قعدته في جلسته في أكله في نومه هل دي حاجات مثلا كانت حضرتك رصدتها أو كده؟
والله أنا لا أستطيع أن أزعم لأني يعني بقائي مع الشيخ الألباني كان فترة قصيرة ولم أطلع طبعا على نعم آه، ما يجري في بيته إنما إخواننا اللي ساكنين في الأردن آه، أكثر التصاقا به ودخلوا بيته وعاينوه وخدموه الكلام ده فهم يعني آه، أكثر من يستطيع أن يتحدث عن هذا لكن أنا لي يعني موقف آخر أثر في كثيرا جدا مع الشيخ يعني طيب احنا هنتوقف عند هذا الحد ونسمع هذا الموقف المهم اللي حصل آه، آه، مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق من الشيخ الألباني رحمه الله وأثر فيه في حلقة جديدة بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في أمان الله
ألستم خير من ألستم خير من ركب المطايا وأندى أندى, أندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم أعظم أعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي